يقول سائل ندرس في الجامعة تفسير آل عمران من الجامع لأحكام القرآن القرطبي فهل هو من التفسير التي يرجى فيها الخير أم لا؟ طبعا طبعا تفسير القرطبي من أجل التفاسير المتعلقة بالأحكام لكن في بالنسبة لآيات الصفات لا تأخذ الكلام على الصفات من تفسير القرطبي ولكن خذه من إمام أهل التفسير وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التأويل صاحب كتاب التفسير المشهور تفسير الطبري وهو كما قلت أجل تفسير على وجه الأرض هو تفسير ابن جرير لما فيه من الأسانيد ولما فيه من المعاني من المعاني وكان ابن جرير الطبري رحمه الله عالما مجتهدا مطلقا يضرب بفهم وافر في شتى العلوم الإسلامية بحيث لو تكلم في فن من الفنون قلت هو باري قوسها قوسها وهو صاحب عذرتها وتعرف قدر الطبري صحيح في تعليقه على الآيات وإن كان بيحتج كثيرا في تفسيره بروايات محمد بن حميد الرازي وهو متروك واتهمه أهل الري بالكذب حتى قال بعض العلماء لقد قسم ابن حميد ظهر ابن جرير ليه لأن كثير من تفسير ابن جرير يأتي من طريق محمد بن حميد لكن آه يعني ستجد متابعات لمحمد بن جرير لمحمد بن حميد ستجد متابعات والطبري بيكثر من ذكر الأسانيد وعلى أي حال فمن أحال فقد برئت عهدته يعني من أحال فقد برئت عهدته أو من أسند فقد برئت عهدته فهو يعني وضع بين يديك الإسناد الذي تعرف به إذا كان الأثر صحيحا أم ضعيفا يقول سائل أنا شاب في بداية التزامي وتعودت منذ الصغر أن أذم نفسي في كل حين وفي كل وقت ولقد سيطر علي الشيطان ودخل لي من باب ذم النفس حتى فقدت الثقة بنفسي في كل شيء فهل ذم النفس يكون على هذا النحو أرجو الإفادة آه العلماء وده هنتعرض له في فقه الدعوة واحنا نتكلم بقى عن الأحكام والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى هو أن يضع الحكمة في موضعها فلو ان في واحد خايف هيموت من الخوف ما تجيش تقرا عليه ايات النار تقوم روحه تطلع لا خايف وهيموت من الخوف اقرا عليه ايات الرجاء عشان نفسه تعود واخد بالك انت لما تكون واكل اي اكل ونفسك منوعه بتعمل ايه تجيب حاجه حامضه كده ليمونه بتاع ملح حاول انك انت ايه توقف نفسك دي فالإنسان إذا كان خايف وخوفه واضح عليه واخد بالك مرة جاني شاب قديما كان في العراق وانتم عارفين بقى اللي ذهبوا إلى العراق يعني قبل الغزو والكلام ده كثير منهم ابتلي بفعل كل المعاصي من الزنا وشرب الخمر والانضمام لحزب البعث لكن الانضمام لحزب البعث زي الخمر كده واخد بالك لأن حزب كافر قائم على تكذيب الله ورسوله ويكفي ان مؤسسه ميشيل عفلق كفايه اظن ميشيل عارفين دي انت ها عفلقوه ها فميشيل عفلق ده هو اللي اسس الحزب الملعون ده اللي هو بينادي بالعروبه وشاعر هذا الحزب الذي قال سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم واخد بالك المهم ان كثير منهم انحرف عن سواء السبيل فجاء واحد من هؤلاء يعني زنى كتير وعمل معاصي كتير فلما جاء بقى هنا وبقى بدا يصلي في المساجد وبتاع فجاء عشان بقى يعرض صحيفه السواقط بتاعته فانا شايف انه مقبل وشايف انه خايف ومرعوب آه فلما قال لي انا اصلا متزوج هنا وبعدين رحت هناك وزنيت والكلام ده فقلت ان معروف ان عقوبة الزنا الراجل المحصن يعني اذا زنى عقوبة الرجل نطت من على الكرسي واقف واخد بالك؟ وقف على حيله وبان عليه الخوف فعلا يعني مش مش ممثل يعني قال لي يموت يعني يعني زوج من حيوره قال يعني مفيش حل غير كده هو ده الحل قلت له هو ده الحل بس اقعد واخد بالك فقلت له ما تقومش واخد بالك؟ كل ما اخد نفس عشان اقول حاجه الاقيه بيتحرك شويه لقدام من على الكرسي فعرفت انه خايف هيموت من الخوف واخد بالك ما ينفعش بقى ان انا اقعد اجيب له بقى آية العذاب وبتاع ويدخل النار والكلام ده ما يصلحش كده تموته او ييأس ييأس يطلع يائس وانت عارف اليائس اذا يأس بيبقى مجرم عاتي ما تعرفش تقف ابدا اذا يأس عشان كده ال- ال- ال- القاعدة الم- المجرمة الكافرة اللي بتقول السيئة تعم والحسنة تخص جعلت أو هذه ال- ال- ال- القاعدة الكافرة قتلت الولاء تماما وجعلت المحسن يستر يعني أنا لما أكون إنسان محسن وأفعل الإحسان وباين علي أنا بفعل إحسان وأنتم تشهدون جميعا لي نفعل إحسان جاء واحد لا ما- مش مسؤول وقام عمل سيئة تعاقبني ليه؟ ما انا كل بقى ما احسن وهذا الاحسان بيكلفني يكلفني اتقان وسهر وتعب والناس يمشوا وانا افضل في الشغل والكلام ده هو ليه عمال اجود عملي ده بقى ايه اذا علمت ان انا بقى برغم هذا اعاقب لجريمه غيري يحملني ذلك على الافساد او الى تقليل التجويد واخد بالك ويورثني بقى اللامبالاه فبيضرب الولاء في مقتل واخد بالك فده من حكمة ال- الداعية إلى الله وجد واحد ب- هيموت من ال- الرعب يديله آيات الأمل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويجيب بقى الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي واخد بالك فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي وبعدين أذنب ذنبا فقال قولا فرد الله عليه بمثل هذا حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الله عز وجل علم عبدي أن له عب ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء لكن أنت ممكن حتة فليفعل عبدي ما شاء دي ما تقولهاش ها ما تقولهاش ليه الاحتمال انه يغتر اديله بس على قده ها والعلماء متفقون على ضرورة حجب بعض الأدلة التي يمكن أن يغتر بها الناس وأن هذا لا يدخل في باب كتمان العلم بل هذا من تمام الفقه ها يعني الواحدة الممثلة دي اللي داخل على الراس الكبيرة ومرعوبة و- ومدمعة كده وبتاع وداخل على شيخ الإسلام بقى واخد بالك وأول ما شافته اترعبت كده وجسمها قشعر وبتاع وشافت العلم و... ها وداخله لو قال لها كيف تفعلين كذا وكذا اتق الله ومش عارف ايه بتاع والنار ومش النار والكلام ده كان ممكن الست تطلع طيبه لكن اهلا وسهلا بالست الفاضله الكامله ها ألا طيب احنا ناس محترمين بقى ها والكل العالم اللي عمالين يتكلموا علينا دول ويقولوا حج الراقصات حرام ده المشكله المفتي رجع عن الفتوى دي والله يا اخوانا انا قلت لاخواني لما طلع الفتى بتاع حج الرقصات قلت لهم انا خايف يرجع عنه لما افتى ان حج الراقصات حرام المفتي بتاعنا قال لك حج الراقصات حرام ومال ماخوذ من سحت وال والحج لابد يكون المال حلال والكلام ده هو فالخبر اللي انا قراته وانا في الامارات قال لك ايه والمفتي ينتظر هجمه عليه شايف جماعه العلمانيين الغجر دول اللي هم بيهبهبوا على كل واحد ناطق بحق قاموا طالعين هابين فيه واخد بالك او في مجله اكتوبر بتاع السبت اللي فات ده اهو ها في باب اتجاه الريح قال لك بقى رحنا ل- لفضيله المفتي وقلنا له بتاع قال انا قلت دي حاجه بتاعت ربنا بقى يقدر ما يبقاش دي حاجه بتاعت ربنا واحنا نتدخل بقى في اللي ملناش فيه ها لا العبد اذا حقق الشروط ومش عارف ايه والكلام ده خلاص حجه مقبول الشتاء ان شاء الله واخد بالك خلاص يبقى رجع ليه هجموا عليه ضغطوا عليه قال لك يا اخي خلاص طالما راح بفلوس بقى حاجه ما ايه حاجه ترجع لربنا بقى انه يقبل ما يقبلش ما يقدرش يتدخل في المساله دي فلما بقى ال ال الانسان العاصي يرى اكبر عمه بيمشيله العصيان بتاعه وبالعكس بيصف بالفضل أهلا بالست الفاضلة الطاهرة ها يبقى خلاص هو ده بقى اللي يعين على الطغيان واحد أمله في الدنيا مرخي قوي وراجل بقى ما بيفكرش يموت اللي زي ده هوت ومتقرع قلبه بإيه بآيات العذاب وتعرفه بقى وحدته وتخليه في قبره وإن هو لو أغلى إنسان في الدنيا هيتنسي اوعى تكون فاكر ان كل الناس لما بتدعي لك وربنا يطول عمرك وما يحرمناش منك والكلام ده انك انت تركب بقى مركب الغرور وتتخيل بقى انهم هيرموا نفسهم ع- من سبع دور ولا ويعيطوا عليك ويقعدوا ساعه يعيطوا عليك في ده في القبر ويقعدوا يدعوا لك بالساعتين ويصلوا عليك صلاه الغائب ان ده كله ممكن ينفعك. لا مهما كنت غالي هتتناسي. لست اغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعظم ولا لك مكان في قلوب المسلمين الذين عايشوه مثل ما كان للنبي عليه الصلاه والسلام في قلوب اصحابه. واخد بالك؟ فالقصد ايه؟ ان الانسان بيسرد عليه فترات ضعف وفترات قوه. فلما يجي يفطس في نفسه صفه مستمره واخد بالك؟ فياتي الصلاه في جماعه. يدن المؤذن يجي الصلاه متاخر كده يروح عليه الصف الاول والثاني والثالث. يقول آه، ده انت هينفع لك صلاه انت؟ والله ما انت نافع لك صلاه، روح بقى. واخد بالك؟ يفوتك الصف الاول واخد يفوتك الصف الاول لعذر ماشي؟ فيبتدي بقى ايه يعتقد في نفسه ان ملوش اجر واخد بالك فلا يزال يذم نفسه حتى يدخل صف الجماعه كلها ما اصله معذور وعنده شغل ومش قادر يجي في الصف الاول ظروفه كده فيقوم يقعد يذم في نفسه يذم في نفسه اللي مش قادر يجي في الصف الاول فيحمله ذلك على ترك الصف العشرين والصف الثلاثين والاربعين خلاص بقى هذا الكلام ما يصلحش ولذلك احنا رددنا على من قال من الصوفيه من نظر من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص وقلنا أن هذا الكلام من شأنه أن يعسر تحقيق الإخلاص عند المكلفين يقول لك إذا عملت العمل واعتقدت كده أن أنت راجل مخلص فيه ارميه تحت رجلك طالما بصيت كده وعلمت انك انت مخلص يبقى انت مغرور ليه يا جماعه مغرور ليه أنا أشعر من نفسي وكل إنسان يشعر من نفسه أنه فعل هذا العمل لله أو لغير الله. اللي ما يش... اللي ما يفرقش بين الاثنين يبقى مغفل أو مجنون. مغفل أو مجنون. كل عمل الإنسان بيعمله معروف بيطرأ عليه الوسواء أو الرياء إما قبله أو في أثناء العمل أو بعد العمل. واحيانا لا يطرا عليك الرياء وانت عارف كويس جدا من نفسك ان انت عملت العمل ده لوجه الله يوم ياتي الشيطان بقى ويعكروا عليك لا انت قصدت كذا ومدحوك وانت اهو مبسوط اهو لانهم مدحوك بعد العمل وانت اصلا كنت نفسك تتمدح قبل العمل بس كانت النيه دي كامله ما كنتش واخد بالك منها وان الانسان احيانا بيغفل عن الرياء لانه من الشرك الخفي وانت ما خدتش بالك واخد بالك يوم يعكر عليك الموضوع كله لا احنا بنقول الكلام ده مش صحيح اذا كان تحقيق الاخلاص في العمل يا ركن يا شرط على القولين عند اهل العلم فلا بد ان يكون العبد متمكنا من تحقيقهما والا مستحيل يعني في في الشرع يكون تحقيق الاخلاص مستحيل ويامرك الله به لان تكليف ما لا يطاق ده كلام المعتزله ان يقولون ان ربنا سبحانه وتعالى قد ينزل على العبد ما لا يطيق وان الله يفعل ما يريد يقول للعبد شيل الجبل ده على كتافك وان ده ربنا ممكن يفعله اهل السنه ردوا قالوا لا لان الله عز وجل وعد ان هو لا يكلف نفسا الا وسعها فما ينفعش تقول ممكن يكلفه نقل جبل ما ينفعش خلاص كده فإذا كان تحقيق الإخلاص بهذه الاستحالة يبقى كأن الله كلفنا ما لا نطيق والإخلاص يا ركن يا شرط يعني ما ينفعش العمل إلا به لا تحقيق الإخلاص ممكن وميسور ولكن دونه عقبات يمكن للإنسان أن يتخلص منها واخد بالك؟ وحسبك ردا على هذا قصة أصحاب الغار لما انطلقت الصخرة عليهم قالوا ايه خلاص عفى الاثر ولن ايه تنجو الا بصالح اعماله كل واحد يفكر في عمل عمله لله فالاولاني قال ايه الله ذكر ابوه وامه والثاني ذكر بنت عمه والثالث ذكر الايه الادراء اللي كانوا عنده واخد بالك وحرك العمل الصالح الصخر حرك يبقى الناس دول كانوا مخلصين ولا لا كانوا مخلصين لما حب ينقي من عمله اللي اخلص فيه عرف يجيبه ولا لا ولا من كثر العمل اختلط عليه قال والله ما انا فاكر انا اقصد اخلاص ايه واجيب منين والكلام ده لا اول ما ينشن كده على عمل معين انه اخلص فيه يبقى هو عارف يقينا انه اخلص فيه ليه لان الدواعي والهمم التي اكتلفت العمل دلتنا على ذلك يعني شوف الرجل اللي هو بتاع اول واحد الراعي الغنم لما يجي وانت عارف راعي الغنم ده عذاب رعي الغنم عذاب طول النهار انت عارف الغنم دايما الغنمه تطلع في دماغها تمشي تقوم ماشيه في السكاده واخد بالك؟ ما عندهاش قانون يحكمها هو بقى يجري هنا يضرب هنا يعمل هنا يسدد ويقارب طول النهار كده واخد بالك؟ ولازم يبقى حليم والا هيرجع من غير غنم ها؟ يعني شوف الصحابي عائد بن عمرو لما قال لبعض الولاه من بني أمية قال وهو بيأمره بالرفق بالرعية قال لا تكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر شر الرعاء الحطمة شر الرعاء الحطمة يعني الراعي اللي هو صدره ضيق كده كل ما الغنمة زهقه يقوم شايلها ايه وهبتها في الأرض واخد بالك يموتها فشر الرعاء الحطمة كل ما تزعل من واحد تدمره ها ما ينفعش تبقى حاكم ليه؟ لانهم كتير منهم هيخرجوا عليك ويزعلوك ويكسروا امرك فمش معنى ذلك انك تقتل كل واحد مخالف بقى لك فالراعي الغنم لازم يبقى ايه؟ حليم فده هيكلفه كتير طول النهار هش هش هش رايح جاي في اليوم ده هو فضل ماشي بالغنم مسافه طويله جدا على غير العاده يبقى طالت عليه المسافه وهو راجع طالت عليه المسافه وطول النهار واقف فنفسه يوصل للزريب عشان يحط الغنم ونام فهو رجع وكان من عادته ان اول ما بيجي يجيب الغبوق وهو ايه شراب العشي والصبوح شراب الايه الصباح يجيب الغبوق وايه ابوه وامه يشربوا لازم يشربوا الاول مفيش ولد ولا امراه ولا كان يشربوا قبل ابوه وامه ابدا وتعود على المساله دي وصارت دينا عنده فكان كل يوم بيلحقهم قبل ما يناموا النهارده لانه مشي بعيد راجع لهم نايمين طبعا طول النهار العيال برضه جعانين عيال الصغيرين ومستنيين عايزين يشربوا لبن جاء بالإناء لا أبوهم نايمين العيال ماسكين رجلين أبوهم وعمالين يعيطوا عايزين نشرب أنبوم مش واخد بالك العيال إيه اللي مش عارف يتكلم يقول الكلام ده والتاني إيه زي الواد أبو خمس سنين اللي بيقول لا أرضع يما ده واخد بالك كل واحد أهو بيقول وكل واحد شابط في رجليه واللي ماسك هدومه وعايزين نشرب واخد بالك وبيعيطوا وأنت عارف الوالد عياط الولد بيوجع قلب أبوه لما الولد بيعيط قلب أبوه بيتوجع على طول فيحب يسكت الواد بأي حاجة فالعيال عمالين يعيطوا من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر وهو مصر مفيش حد يشرب قبل أبوهم خلاص يخطر على بالك الراجل ده مرائي يخطر على بالك كده ان ممكن يدخل رياء وبعدين واقف وشايل البتاع كده الاناء طب ما كان يصح ابوه اصحوا اشربوا عشان برضه هو محتاج ينام له ساعتين ولا ثلاثة عشان هيصبح الصبح ياخد الغنم ويطلع فمش ممكن يروح ينام جنب الغنم مش كده تعبان طول النهار ومحتاج ينام له ساعتين لا فضل صاحي طول الليل وكمان العيال بعيطوا وما رضاش يصح بامه عشان ما يقطعش النوم بتاعهم جايز يشربوا وبتاع ما يعرفوش يناموا وهذا بخلاف البر ففضل واقف لحد ما حقق ما يريد ده مرأة يا جماعة طب ازاي ينشن على العمل بتاعه ده جايز الراجل ده لو احنا قابلناه وقلنا له طب عندك شوية اعمال من الطراز ده جايز يجيب لنا 30 40 عام ويقول اه عملت كذا وخليت كذا وعملت كذا يبقى ازاي الواحد ما يعرفش صالح عمله من سيء عمله هذا مستحيل يا اخوانا مستحيل عادة انت واخد بالك فالانسان لابد ان يكون عالما بقدر نفسه انا دلوقتي خلاص عمال يلوم نفسه بصفة مستمرة كل ما يعمل العمل يفطس فيه وانت ما انتش نافع والعمل ده مش نافع ولا هو مقبول طب انا ما اقدرش اكثر من كده ما اقدرش اعمل اكثر من كده يبقى النتيجه ايه؟ ان مش هعمل حاجه خالص فهذا صاحب السؤال لم يكن ذكيا لم يكن ذكي النفس ذكي الفؤاد ولم يقدر نفسه حق قدرها لمن يزيد وينقص ففي فترات نقص الإيمان ما تسرعهاش إنما ارفعها بالوعد وارفعها بالنصوص الآذنة بدخول الجنة والكلام ده في فترات الارتقاء ممكن الإنسان يذم نفسه يعني إذا مسألة ذم النفس وهضم حقها هذا بيخضع لإيمان المرء إقباله على الله أو أو, أو إدباره آه يقول سائل آه يعني آه لا يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته هل يكون ذلك في حياة زوجته فقط أم بعد موتها أيضا لا طبعا في حياتها ها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع أو أن يجمع الرجل خلاص لكن إذا الزوجة ماتت وتزوجت عمتها أو خالتها جائز يقول ذكر الحديث انه لا يجوز ان يجمع الرجل بين خالة الزوجة وعمتها فهل في يعني بهذا المنع يجوز للرجل بقى ان هو يقعد معاهم والكلام دهوت لا يعني هذا زي دي دي هذه محرميه مؤقته محرميه مؤقته زي اخ واخت مراتك بالضبط ها زي اخت مراتك وزي مرات جارك طول ما هي مرات جارك ما تعرفش تجوزها برضه ما هي برضه زي اخت مراتك واخد بالك لحد ما تطلق مراتك ممكن تتجوز اختها تموت مراتك تتجوز اختها يطلق جارك تتجوز مراته يموت جارك تتجوز مراته وهكذا آه يقول تقول امرأة أنا زوجي يأمرني ببيع شقتي وشقة أولادي وهي واحدة لكي يصرفها يقول أنه سوف يشتري منزلا كبيرا وأنا أعلم أنه سوف يأخذ فلوس ولا يشتري شيئا الشيخ لسه بيتكلم آه ولأنني يعني رفضت أن أنا أعطيه الشقة فهو يقول لي كثيرا يمسحية بالله يمسحية بالله عليك بالله عليك آه علي أنا إيه هل أنا عصيته في ذلك أم لا؟ طبعا انا يعني لا استطيع ان يعني افيد السائله الا اذا علمت ملابسات القصه الا اذا علمت ملابسات القصه لكن اجيب على الشق الاخير في الموضوع وهو انه يقول لها يا كافره يا نصرانيه فهذا كله لا يجوز لا يجوز من قال لاخيه يا كافر فان لم يكن كذلك والا رجعت اليه او قال له يا عدو الله ها كل ده يرجع يعني انت عارف العبد اذا لعن اللعنه بتطلع على طول للسماء واخد بالك تبحث اللعنه عن مقتضى لها واحد قال لواحد يا كافر تقوم اللعنه تيجي تدور على هل هو كافر ولا لا واخد بالك ما تلاقيش محل تقوم راجع لمين تقوم راجع للايه للذي لعن واخد بالك عشان كده اذا اذا قال لها يا كافره نصرانيه رجعت هذه الكلمه اليه ان لم تكن المراه كذلك يقول أنا طالب في الجامعة أحب فتاة ذات أخلاق ودين وأريد أنت أنت, انت إيه؟ أوعى تكونوا كده ساعات الواحد كده بي يرمي غيره بدائه يقول ذات أخلاق ودين وأريد الزواج منها بعد انتهاء الجامعة ولكن هناك ظروف تمنعني من الزواج بها فماذا أفعل؟ أحسنت وأنا هعمل لك إيه أنا كمان ها يعني ما اقدرش اعمل لك حاجه ها؟ يقول يعني وهل علي اثم لانني احبها آه بنقول طبعا يا اخي آه احنا قلنا قبل ذلك في قول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره آه لما نزلت خواتيم البقره جاء الصحابه وقالوا ايه جاءت التي لا نستطيع قد يبتلى المرء رغما عنه بحب امرأة أو تبتلى المرأة بحب إنسان خلاص ويكون مغلوب على هذه المسألة لا نقول له أنت آثم أنك أنت ابتليت بهذا ولكن يأثم على الذي يترتب على هذا الذي كان في صدره خلاص فلذلك الإنسان إذا يعني ابتلي بحب امرأة أو العكس عليه كما يقول العلماء مثل ابن القيم رحمه الله أن يترك البلد أو الموضع الذي فيه هذه المرأة ليه؟ لأنها بتذكره وإذا كان بينهم اتصال كلام أو أي كشكيل ها أو أي حاجة يبقى إيه عليه أن يمتنع من هذه المعاملة على الإطلاق واخد بالك إذا كانوا في مدرج واحد ها ما يقعدش ورا وهي قدام واخد بالك إنما يحرص على أن يكون هو في الأمام ويكون أول الخارجين ويسعى بكل سبيل إلى قطع علاقته بهذه المرأة وأنا يمكن تكلمت عن المسألة دي المرة الماضية لما قلت الإنسان يتسلى ويتعزى بالحور العين في الجنة قلت يعني أسبت في هذا المضمار لكن هو يا أخي الكريم كتب هذا السؤال أقول يعني أن عليك أن تصبر عليك أن تصبر ولا تقرر لا تقرر يعني أنت بتقول هي ذات أخلاق ودين إيش عرفك طيب الجماعة اللي اتجوزوا وطلقوا دول خطر ببالهم يوم ما دخلوا يتقدموا للبيت ده انهم يطلقوا لما الراجل قال له نكتب قايمه قال له يا عمي انا رقبتي سداده وامضي على شيك على بياض ها خطر بباله في يوم من الايام ان الشيك ده يتحط فيه 100000 و200000 و300000 ويطفش من البلد لان خد حكم خطر بباله الكلام ده ولا كله داخل على اساس ان هي ذات دين وخلق وداخلين على ناس محترمين والكلام ده هو كل واحد داخل على هذا فلذلك يا اخي انت لا تستطيع ان تحكم على المراه انها ذات دين وخلق الا اذا عاشرتها الا اذا عاشرتها ها وافضى بعضكم الى بعض هنا تعرف بقى اذا كانت المراه دي ذات دين وخلق ولا لا واسالوا المتجوزين ها كل جماعة المتزوجين اسألوهم هذا السؤال كل واحد هيطلع لك بقى ايه جراد ها يحكي لك بقى عن اللي حصل لا لا تستطيع ان تحكم ولذلك انا ارى ان هذا الحكم متسرع لمجرد انه شاف البنت محجبة وحاطة وشها في الارض ها وبعدين ممكن يتقابلوا يعني في واحد مرة كان زميلنا في كلية الألسن زمان وكان بيقابل ايه بنت في قسم ألماني فالمهم ايه شفتهم مع بعض اكثر من مره فبقول له يا اخي يعني ما تعملش كده قال لي يا اخي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا فانا بقول لها قول معروف انا ده انا بقول لها الصلاه وبتاع ها والالتزام ولما نتجوز ونخلف ها حن الواد هنربيه ازاي مش عارف كمان يعني خلاص تتكلموا في الجواز ولما نتجوز ونخلف والواد هنسميه ايه وبتاع يعني كمان ده ده, ده قله حاجه ان هم ما فيش اي رابط بينهم يقولوا اما نخلف عياله والكلام ده واخد بالك هو القصد بهذا ان الحكم حكم الشاب بيكون متسرع او حكم الفتاه بيكون متسرع ولذلك يعني بنفضل للشباب انه يسال واحد مخضرم واحد آه، عرفه الزمن وفي نفس الوقت عاقل وياخذ ولا يخالفه ياخذ منه ولا يخالفه لأن الزواج عادة إنما يجذب المرأة للرجل والرجل للمرأة الشوق حاجة كليهما إلى الآخر مفيش حاجة اسمها حب الحب ده اسمه شوق إنما الحب حاجة ثانية الحب هو احترام الحب هو احترام وعطف وتوقير هو ده الحب انما واحد عايز المرأة وهي عايزاه ما اسموش حب اسمه شوق ولذلك لما بيتجوزه يبدأ هذا الشوق ينطفئ بوصول أحدهما للآخر شيئا فشيئا فشيئا فتفاجأ إن مفيش حب راح الشوق وراح الحب اذ لم يكن موجودا لكن انت عايز تعرف بقى راجل بيحب الست بتحبه ازاي بالاحترام المتبادل الست بتحترمه وتوقره وانا بقول لل- للنساء برضه آه ليس بعيب ان الزوج اول ما يدخل تقبله على ايده مش عيب ده شرف للمرأة ويدل على انها محترم انها تاخد ايد زوجها وتقبلها ليه؟ إن هو بعد ها بعل والبعل مش مجرد جثة جثة حضرة في البيت البعل هو السيد المالك السيد المالك فهو يملكها ومن آياته أن خلق لكم ها لكم لن الملك اهي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالست لما توقر زوجها وتقبل على إيده هذا يكون مانعا له أن يوصل السيئة إليها وقوة المرأة في ضعفها ولما الأولاد يشوفوا المرأة بتقبل على يد زوجها ويعظم الوالد في نظر الأولاد واخد بالك المرأة محترمة تقوم تشوف الولد بينادي لأبوه يابا أو يا عم الحاج آه في أولاد كتير قوي يقول لأبوه أيوه يا حاج واخد بالك أو أو يقول لأمه يا حاجة والكلام ده عيب يا أخي تقول له عم الحاج عيب واخد بالك تقوم الام العاقله تلاقي المساله تلاحظ المساله دي فتقوم تقول للولد ازاي تقول لابوك كده لازم تقول له حضرتك او فضيلتك او سماحتك واخد بالك يقوم ده يكون مستلطف من الام لكن انت ما تقولش للولد قول لي حضرتك يالا او قول لي سماحتك ها شكلها وحش لكن انتوا قسموها مع بعض ها قسموها مع بعض الام تشوف الكلام ده تستنكر على الاولاد وترشد الاولاد في غيابك من ورا ظهرك وانت كذلك لما يقول لامه يا حاجه ولا يا وليه ولا الكلام اللي بيحصل ده يقول ازاي تقول كده؟ يقول لها حضرتك واخد بالك؟ فيقوموا لما يشوفوا هذا الاحترام المتبادل بينتقل هذا الادب الى الاولاد ويرثونه كما يرثون الماء وكما يرثون البيت واخد بالك ازاي؟ فالقصد بهذا يا اخوانا ان الشوق حاجه والاحترام والحب حاجه ثانيه فما تقدرش انت كشاب تقول انا بحبها وهي بتحبني لا انت انت مشتاق اليها وهي مشتاقه اليك اما الحب فلا يظهر الا بالعشق ها علشان كده انا برضه بصحح الكلام ده للشباب رجالا ونساء ما يقولش انا ذات خلق ودين وانا احبها وبتاع وبعدين يستدل على انه ذات خلق ودين ان هم متعهدين على ربع مثلا يحفظوه كل يوم ها او يتبادلوا الكتب او يتبادلوا الشرايط او الكلام ده ويعتبر ان ده ايه نوع من الالتزام لا يا اخي هذا نوع من فر من عدم الالتزام لو كنت تعلم طيب كفايه اللي هو ايه يقول آه هذه الشبهة احنا ايه يعني من آه يقول سائل الرجاء الرد عن هذه الشبهة وهي أن من الناس من يقول أن الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله يقول أنه يجوز تأخير السنة إلى فترة معينة لإقامة الفرض ويقصدون بالسنة اللحية وبالفرض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال هذا. واخد بالك؟ واقصد ما قال هذا بمعنى انهم وضعوا كلامه الذي وضعه في موضع معين معين في موضع معاكس واخد بالك آه شيخ الاسلام يقول بجواز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر وفي بلاد الحرب حيث تكون اللحية علما على المسلم فيقتل بها لما تعرف انه مسلم سيقتل او يسجن او يصاب باشد الاذى بما لا يتحمله حينئذ يقول لك إيه تخلى عن الهدي الظاهر بالك فنقل هذا الكلام الى بلادنا مثلا ونقول انه يجوز ترك الهدي الظاهر لندعو الى الله عز وجل اقول لك ليس من مصلحه الدعوه ان تكون من المخالفين لها لا سيما اذا تحققت بيقين ان هناك طائفه يدعون الى الله عز وجل ولهم لحى وأن هناك ألوف الشباب الذين يت يعني يتوزعون في كل مكان في الأرض ولا يصيبهم ضير إلا بعض ما يجدوه المسلم من البلاء المحتمل في الله تبارك وتعالى وكل هؤلاء لا يصيبهم ضرر ودعوتهم ماشية وممتازة ويحققون من الدعوة أعظم من الذين حلقوا لحاهم في بعض المواضع فأنت تعلم أن هذا يعني قياس باطل وتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحل للداعية أن يترخص أمام العوام في شيء تكون فتنته مستطيرة بل يجب عليه أن يصبر وأن يعطي حق العلم كاملا إذا زل العالم زل بزلته عالم فيقولون لولا أن الأمر كذلك ما فعله العالم الفلاني ولذلك كره أهل العلم أن يترخص العالم وأنه لابد للعالم أن يأخذ بالعزائم وأن يصبر وهذا هو الواجب في حقه فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج من الداعي أن يكون من الملتزمين المتمسكين بها لأنه إذا مثلا كان هذا الإنسان يدعو فقيل له ما تقول في اللحية أهي واجبة أم لا فإذا كان عالما يرعى أمانة العلم سيعلم أو عفوا سيقول إن اللحية واجبة أقول إذا كان عالما يعطي العلم حقه ويرعى أمانة العلم سيقول إن إعفاء اللحية فرض أو واجب يعني كلاهما لفظان عند أهل العلم بمعنى واحد إلا ما يؤثر عن الأحناف في التفريط في المسألة دي والمسألة في الآخر يعني هينة فأهل العلم مجمعون وجماهير أصحابهم إلا ما كان من بعض المتأخرين أن الأمر في إعفاء اللحية على الوجوب إذا كان بهذه المثابة سيقول إنه واجب فإذا سأله السائل ولماذا تحلق لحيتك سيقول إنني أحلق اللحية حتى أستطيع أن أدعو طيب وهؤلاء الذين يعفون لحاهم ويدعون ما الفرق بينك وبينهم يقول لا هؤلاء ما السلبيون كلامهم نظري انما احنا بنتكتك او احنا عايزين نحول الكلام لشغل اول ما نبتدي نشتغل تحت الارض هو ده الخطأ هذا هو الخطأ الدعوة لابد ان تكون علنية الدعوة لابد ان تكون علنية وواضحة والنبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم جهر بدعوته برغم كثرة المخالفين وكان ممكن ينزل بالدعوة تحت الأرض ويعمل بقى إيه عصابة كده أنت عليك أبو جهل وأنت عليك أبو لهب وأنت عليك فلان كان ممكن هؤلاء يقتلوا قريشا كلها بما عندهم من الثبات ورباطة الجأش والمحبة الإسلام كان ممكن يخلصوا على قريش ولكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى ونشر دعوته وكان يقول من يحملني لأبلغ كلام ربي ولما طلع للطائف ذهب ليبحث عن حماية حتى يبلغ كلام الله عز وجل الدعوة لابد أن تكون دعوة علنية ودعوة واضحة إذا نحن لو أردنا أن نتدرج في هذا لوجدنا أن فيه خطأ في المنهج لو فضلنا نتدرج طب لماذا لماذا لماذا هنوصل لفيه خطأ في المنهج ولذلك نسبة هذا الكلام لابن تيمية نوع من ذر الرماد في العيون ليه لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له رصيد في نفوس المؤمنين فأول ما نقول قال ابن تيمية كذا ويجيب له الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم مثلا أدي ابن تيمية بيقول أهو ويجوز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر وإحنا بلادنا بلد كفر أو بلاد حرب فكذلك لا بنقول لا مش كل بلد كفر تترك فيها الهدي الظاهر ها ما هو بكل اسف الفتوى دي جرت بعض المفتين في مثل هذه السيارات الى ترخيص ان يبيع المسلم لحم الخنزير في بلاد الكفر بدعوى ان الاحكام الشرعيه ساقطه في بلاد الكفر واخد بالك ترخص بكل اسف وده راجل مسموع ومعروف ومفتي شهير ها بتاع فتوى الفيديو او رخص لهم ان هم يبيعوا الخنزير في بلاد الكفر للمسلمين ان يبيعوا الخنزير في بلاد الكفر واخد بالك واخر رخص لهم ان ياكلوا بالربا اذا هل يجوز لنا في هذا البلد طالما بتعتبروها بلاد كفر او بلاد حرب مثلا وبتقول الهدي الظاهر يسقط في بلاد الكفر يبقى بقى نترك الجمعة, الجمعة في بلاد الكفر ونبيع الخنزير في بلاد الكفر ونبيع الخمر في بلاد الكفر ونبيع ونتعامل بالربا في بلاد الكفر ممكن المفتي هنا الذي رخص في حلق اللحية في بلاد الكفر يتبنى كل هذه الأحكام ويمشيها هنا كمان فهذه مشكلة يا إخوانا هذه مشكلة كبيرة ولذلك يعني أقول أخيرا يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم العلم لا عمره بالدراع ولا عمره بالصوت العالي ولا عمره بال ابدا العلم متعب العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك هتشوف الذل وانت بتطلب العلم الناس يبقوا نايمين وانت سهران الناس يبقوا بيتمتعوا وانت محروم هذا هو حق العلم ولذلك يعني اذا عرض فتوى من هذه او او شيء من هذه الاراء ينبغي أن يذهب بها السائل لمن عرف بالعلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم أن يهدي أوساط المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين